الحقيقه موضوع الظهر الاخيره موضوع جميل قوي وموضوع عظيم وموضوع من اجل وافضل المواضيع التي تنتقى في هذه الاونه بالذات الدار الاخره تخيل حضرتك لما تعيش حياتك لمجرد ان هي ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر تخيل لو انها حياه فقط لو ان احنا ما فيش لا اخره ولا حساب ولا عقاب ولا وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا هنتسال عن شيء كان كل واحد ياخد راحته ويعمل اللي هو عايزه وكانت الحياه تبقى غابه بجد وده اللي احنا هندخل فيه ان شاء الله من خلال هذا الموضوع لكن كان لازم يبقى في اخره وكان لازم يبقى في حساب ولازم يبقى في وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولازم يكون في لحظه هنقف فيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عشان نتسال عن كل صغيره وكبيره ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا السؤال اللي بيخطر على بال كل الناس اللي شايفيني دلوقتي لماذا الدار الآخرة بعض الناس تقول هو انتوا لسه هتقعدوا تكلمونا بقى عن دخول ملك الموت والسكرات والقبر بقى وعذاب القبر ومش عارف ايه واهوال يوم القيامة اقول اخويا وحبيبي واختي الفاضلة احنا لو عشنا من غير ما يكون في آخرة ومن غير ما نتذكر الآخرة يقينا والله الذي لا إله غيره هتفسد الحياة كلها وهيفسد الكون ده كله لو لم يكن هناك آخرة ولو لم يتذكر الناس في الآخرة لفسدت الأرض ومن عليها يبقى لازم من ذكر الآخرة وإحنا بنقول دايما يا جماعة مش عايزين يبقى يعني لما يجي نقول دار الآخرة مش لازم يخطر على بالنا بقى عذاب القبر والشجاع الأقرع ومش عارف إيه ومنكر ونكير والاشياء اللي تخوف ديت لا ده انا عايز اقول لحضرتك ان في وجه مشرق جميل جدا جدا لو كنت انت على معصيه او لو كنت انت على معصيه فالدار الاخره ان شاء الله تكون سبب ان احنا نتوب عشان نشوف الوجه المشرق ولو كنا على طاعه فالدار الاخره تكون سبب ان احنا نثبت اكتر ونسير على الدار الاخره على الصراط المستقيم الذي حدده لنا الحق جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يبقى اذا لابد من احنا نتذكر هذه الاحداث ونسيان الدار الآخرة لا يعني أن احنا سننجو منها لا بالعكس ده أنت لابد أن تواجه ولابد أن تستعد ولابد أن أنت تحضر نفسك لليوم اللي هتقف فيه بين إيدين ربنا للحظة اللي هيدخل فيها عليك ملك الموت للحظة اللي هتدخل فيها القبر وحدك هذه الأشياء ممكن تكون من أجمل وأجل وأفضل وأسعد لحظات عمرك يعني احنا مرة لو تذكروا احنا هنا في قناة الناس المباركة قلنا درسين كاملين عن نعيم القبر فقط قلت سأذكر الوجه المشرق للقبر تعالوا نشوف النعيم اللي مستنيك في القبر قد ايه وذكرنا درسين كاملين كان ساعتها حتى الدرس كان ساعتين يعني أربع ساعات تحدثنا فيها عن نعيم القبر ولم نذكر شيئا عن عذاب القبر ليس هذا من باب إنكار العذاب ولكن من باب ان احنا نذكر الوجه المشرق عشان الناس ما تقولش كل لما اتكلموا عن القبر يبقى العذاب والمطراق ومش عارف ايه والشجاع الأقرع احنا بنكلمك عن الوجه المشرق وبكلمك عن يوم القيامة فلا بد ان المسلم يا جماعة او المؤمن يعني دائما يسير الى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء لازم يبقى فيه خوف ولازم يبقى فيه رجاء وإلا تفسد الدنيا كلها ويفسد الإنسان نفسه لو غلبنا جانب الرجاء خلاص الإنسان سيأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى وسيتجرأ على معصية الله ولو أنه عاش على خوف سيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى فلابد أن احنا نوازن بين الخوف والرجاء جميل أو أن أنت تغلب جانب الخوف شعره حتى لا تتجرأ على معصية الله لكن اوعى يوصلك الخوف لليأس من رحمة الله وجميل جدا ان انت عند الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتى تلقى الله وانت حسن الظن بالله لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى طيب لماذا الدار الاخره اولا لكثره الفتن ولكثره اقبال كثير من الناس على الدنيا وزهرة الدنيا ومتاع الدنيا وشهوات الدنيا فكان لازم حاجة ترضعنا عن هذه الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى وتوقفنا حتى لا نخوض في غمار الفتن وحتى نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ألا نتكالب على الدنيا وأن نتذكر الآخرة ونتذكر أن في حياة حقيقية مستنيانا وأن الدنيا دي ولا تساوي أي شيء قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع و أحق القول قول ربي قال جل في علاه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يبقى في ظل هذا التكالب العجيب والخصام الذي أصبح من أجل الدنيا والمشاكل التي أصبحت من أجل الدنيا حب الناس للدنيا قطيعة الرحم من أجل الدنيا عقوق والدين من أجل الدنيا كل هذه الأشياء كان محتاجين أن احنا نقول للناس كفاية دنيا كفاية يا ريت نتذكر ان في اخره وفي يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عايزين ان احنا نلم شعب في الامه ونقول كفايه دنيا مش معنى كفايه دنيا ان بنقول لكل واحد اتدروش وسيب الدنيا ما تشتغلش انا عايزك تنجح وتكسب ويبقى معاك فلوس وتبقي ناجحه وتبقى ناجح وتبقوا اسعد ناس في الدنيا بس بشرط تكون الدنيا في ايدينا يا جماعه ما تكونش في قلوبنا ان الدنيا ما تكونش حاجز بيننا وبين الاقبال على الله ما تكونش حاجز بيننا وبين الفوز بمرضات الله ما تكونش حاجز بيننا وبين جنه الرحمن سبحانه وتعالى يبقى ده رقم واحد عشان كده لازم نتكلم عن الدار الآخرة تاني حاجة ان القرآن والسنة بالغوا جدا جدا في الاهتمام بالدار الآخرة حتى سماه الله عز وجل النبأ العظيم الله قال جل في علاء قل هو قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون يا الله هنا يذكر النبأ العظيم بصيغة ويذكر في آية أخرى النبأ بصيغة ثانيه يقول لنا ايه قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون في الآية الثانية يقول ايه يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم ايه الفرق بين النبأ العظيم المذكور في الآية الأولى وبين النبأ العظيم المذكور في الآية الثانية النبأ العظيم اللي هو قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أي يوم القيامة والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار كتير من الناس معرضين عن هذا وعايزين يعيشوا بس ويقول لك بمبدأ بقى عايشني النهارده موتني بكره خدت بالك المسألة عامله ازاي طبعا احنا النهارده الحلقه النهارده مقدمه للدار الاخيره احنا لسه ما دخلناش والا هنتكلم ان شاء الله في امور عجيبه وجميله وجليله جدا ان شاء الله صلى الله عز وجل ان يجعل هذه السلسله مباركه على امه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم خدت بالك اذا فالنبأ العظيم مذكور في الايه الاولى مذكور به مقصود به الدار الاخره الاخره الحساب القيامه الجنه النار الثواب العقاب ده مقصود بها انما الثانيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال عنه ابن عباس اي القران ولا تعارض بين الايتين فالمقصود ان النبأ العظيم قد ياتي بي بي قد ياتي ويقصد به الدار الاخره بما فيها من حساب وعقاب وجنه ونار وقد يقصد به القران خد بالك بقى لا تعارض ليه لان القران اكثر ما ورد في القران هو الثواب والعقاب وذكر الدار الاخره فاجل ما ذكر في القران هو يوم القيامه والذي يعني ينجينا يوم القيامه توحيد الله عز وجل فلذلك كان أكثر ما ذكر في القرآن التوحيد وذكر القيامة والآخرة والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار فلا تعارض بين الآيتين فالنبأ العظيم هو ذكر الآخرة يبقى عما يتسألون عن النبأ العظيم عن القرآن الذي كثر فيه ذكر الآخرة كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أي كل يوم القيامة نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ولذلك سبحان الله غفلة كثير من الناس يا جماعة خلت كثير من الناس بكل أسف ينسى الآخرة ينسى إن في آخرة ينسى إن الدنيا دي عبارة عن قنطرة الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها الدنيا دي ما هياش هي ما هياش هي كل حاجة أبدا ده الدنيا دي بس مرحلة من ضمن المراحل أنت كنت في بطن أمك بل كنت قبل ذلك في طي يعني لم لم تكن لم لم يكن لك وجود ثم وجدت في بطن أمك ثم نزلت إلى الدنيا ثم ستموت وتنزل إلى قبرك لاستراحة بقى تنتظر فيها قيام الساعة ثم تقوم الساعة وتقف بين يدي الله ثم بعد ذلك المصير النهائي إما إلى الجنة وإما إلى النار عملت إيه استعدت لي استعدت ولا لأ ولذلك لما المولى عز وجل يذكر لنا بعض المشاهد في القرآن ليه المشاهد ديت عشان تفتكر وعشان ما تنساش وعشان لو كنت في غفلة تفوق محتاجين من خلال رحلة إلى الدار الأخيرة إن إحنا نفوق إن إحنا نعرف إن في قدامنا يا جماعة مشوار طويل جدا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله رحمة الله قال له متى الراحة يا إمام قال لا راحة إلا مع أول قدم ندعوها في جنة الرحمن قبل ذلك لا تأمن لا تأمن حتى وأنت في أرض المحشر لا تأمن وأنت على الصراط وأنت على القنطرة لا بد أن لا تأمن إلا حينما تضع رجليك في جنة الرحمن أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يجمعني وإياكم جميعا وأن يكتبنا جميعا في هذه الليلة من أهل الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا على سبيل المثال وسنأتي طبعا للمشاهد العظيمة الدار الآخرة يا جماعة إن شاء الله سنتعايش معها من خلال حلقات كثيرة جدا قد تصل إلى خمسين حلقة ومش عايز حد يستعجلني هنذكر فيها اشياء ان شاء الله ان شاء الله نستمتع مع بعض نعيش مع بعض كل مرحله من مراحل الدار الاخره موضوع جليل وعظيم جدا يا رب يا رب اكرمنا يا رب ببركه هذا المجلس المبارك يا رب العالمين اكرمنا بان تكون الدار الاخره دي فعلا حاديا لنا نحن نكون في جنه الرحمن سبحانه وتعالى قال جل في علاه مذكرا هذا المشهد العجيب ان يوم القيامه لما يدخل اهل الجنه الجنه يا رب اجعلنا منهم ويدخل أهل النار النار فإذا بأهل النار وهم بقى جالسين في النار بيتعذبوا هيلاقوا منظر عجيب جدا يا جماعة خزنة جهنم بتحط منبر منبر في قعر النار وواحد جه بيشق الصفوف خدوا بالكم المشهد العجيب ده واحد بيشق الصفوف وماشي والناس شايفاه من ظهره وما مش شايفين وشه لحد ما وصل للمنبر طلع درجة اتنين تلاتة ابتدى يتدور فجأة لقوا قدامهم مين؟ إبليس بدأ يخطب خطبة عجيبة ربنا ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى عشان نتذكر ونفوق ونخاف ونحاول بقدر الإمكان نحذر إن إحنا نكون من الناس اللي هتحضر الخطبة ديت وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يا الله تخيل لما المولى عز وجل بيخبر ان الناس اللي هيخشوا النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب هيخشوا يسمعوا ابليس وهو بيخطب بنفسه الخطبه ديت فين في نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويعافي جميع المشاهدين الان وجميع المسلمين ان شاء الله تخيل فتسمع الخطبه دي تقول الله امال الناس ديت لما هم قروا الخطبه دي في كتاب الله عز وجل وعرفوا ان ابليس هيخطب الخطبه دي في النار ايه اللي خلاهم حاضرين الخطبه دي الغفله الغفله ولذلك ربنا سمى سمى يوم القيامة بأسماء كثيرة جدا جدا لعظم شأن هذا اليوم فمن ضمن الأسماء وأنذرهم يوم الحسرة سماه يوم حسرة ليه؟ لأنه هيبقى حسرة على الكل على الكل حتى علينا حتى علينا حسرة على الكافر لأنه لم يؤمن حسرة على المؤمن لأنه ما ازداد إيمانا خدت بالك ما ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى فسماه يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن إيه اللي خلاهم غفلوا عن طاعة ربنا الدنيا حب الدنيا الجري ورا الدنيا الانشغال بالدنيا فربنا بيقول لهم إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يبقى بنذكر الدار الآخرة عشان أولا الفتن الكتيرة وإقبال الناس على الدنيا الحاجة التانية علشان ان القرآن والسنة اهتموا غاية الاهتمام بالدار الآخرة وسماه الله عز وجل بالنبأ العظيم الحاجة الثالثة ان الإنسان بطبيعته مشغول جدا بحياته مشغول بسعادته مستقبله مستقبل ولاده مستقبل عيلته وعايز يعيش أحلى حياة من باب أولى بقى ان انت ده انت هتعيش في الدنيا دي ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك أعمار الأمة كلها 60 70 سنة بتنام تلت العمر يعني بتنام 20 سنة وبتشتغل تلت العمر يعني بتشتغل 20 سنة وما بقي إلا 20 سنة ما بين صلة رحم ما بين زيارة أقارب ما بين إتيان زوجة ما بين مجالسة الأولاد ما بين طلب علم ما بين قضاء حاجة ما بين أكل ما بين شرب ما بين عبادة هتلاقي العمر كله بيجري في ثواني في ثواني وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون لا ده يوم القيامة حبيبي الغالي وأختي الفاضلة هيكون طوله يوم واحد بس طوله خمسين ألف سنة احنا مش بنتكلم بقى دلوقتي في جنة ونار ده أنا بقول لك الانتظار انتظار إن ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين العباد خمسين ألف سنة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لكن زي ما قلنا حبايبي إن الخمسين ألف سنة دولت يمر علينا احنا إن شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يمر علينا كما بين صلاتي الظهر إلى العصر عايزين الدليل الله يبارك فيك صلى على الحبيب كنت تسمع الدليل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يبقى أنا حريص جدا جدا على مستقبلي مستقبل ولادي مستقبل أسرتي على أن أنا أعيش أحلى حياة من باب أولى بقى أن أنت تحرص على سعادة نفسك وولادك وزوجتك وأهلك وحبايبك في الآخرة اللي هي دار الخلد والنعيم وإلا لو ما اهتمتش بكده وتركت دينك وانشغلت بالدنيا وما بقتش تصلي وما حجبتش زوجتك وبناتك وضيعت ولادك وسبتهم من غير صلاة ومن غير تربية ومن غير أدب ومن غير علم ومن غير قرآن ومن غير سنة ربنا بيقول عنهم إيه؟ قل إن الخاسرين ممكن أنت في الدنيا تخسر صفقة تجارية وتقول أنا خسرت ممكن الفيلا بتاعتك تتسرق وتقول انا اتسرقت ممكن عربيتك تعمل حادثه تقول انا خسرت عربيتي لا ده مش دي خساره دي خساره ممكن تدركها وتعوضها انما الخساره الحقيقيه قال عنها جل في علاه كل ان الخاسرين هم دولت كل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين الواضح ده انت حتى لو دخلت الجنة اخويا وحبيبي خسران كبير ليك ان انت تبقى في الجنة وولادك وبناتك وزوجتك في النار خسران كبير ان انت تبقى في الجنة وابوك وامك واخواتك وحبايبك في النار خدت بالك ف... ف... فقمة ال- السعادة ان ربنا يجمعك انت وحبايبك زي ما كنتوا عايشين في الدنيا وانتوا مش عايشين في امان وخايفين من الفقر ومن المرض ومن العجز ومن الموت ومن الش... الشيبة ومن ومن, ومن ان انتوا تعيشوا مع بعض في امان عايش مع امي مع امي ومع ابويا ومع زوجتي ومع اولادي واصحابي وحبايبي ومفيش حد فينا هيموت محدش فينا هيمرض محدش فينا هيعجز محدش فينا هيسيب التاني محدش فينا هيفارق التاني ابدا حتى لو انا في درجه في الجنه وولادي ما وصلوش للدرجه ديت او هم في درجه اعلى مني شوف ربنا بيقول ايه والذين امنوا شوف بقى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين الله أكبر يعني أنا لو في درجة في الجنة وأولادي مش محصليني ربنا سبحانه وتعالى برحمته وهو الودود الشكور جل في علاه يخلي أولادي وزوجتي وحبايبي في نفس الدرجة معايا عشان أسعد بيهم ويلحقنا جميعا بأعلى درجة واحد فينا في الجنة خدت بالك يبقى عشان كده كان لازم نتكلم عن الدار الآخرة بنتكلم عن الدار الآخرة ليه لأن لازم أحاسب نفسي التاجر الشاطر الناصح الذكي في الدنيا بيقول لك لابد أن أنا أقف وقفة مع نفسي أشوف البضاعة اللي بتكسب عشان أشتغل فيها واللي بتخسر مش هجيبها تاني والمشروع اللي ينجح أستمر فيه واللي ما ينجحش أقفله خلاص وسك بيبانه كذلك الطاعة اللي طلبك من ربنا بتعملها عشان هو ده المشروع الناجح والمعصية اللي بتبعدنا عن ربنا أبطلها وأسك البيبان عليها خدت بالك يبقى لازم إن أنا أحاسب نفسي طب أحاسب نفسي إزاي ما دام مفيش آخرة ما دام مفيش جنة ولا نار ولا ولا ولا حساب بين يدي الله ولا ميزان ولا صراط ولا صحف ولا أنا أحاسب نفسي ليه؟ إنما لما تعرف إن في آخرة وفي يوم هتقف فيه بالإيدين ربنا يسألك عن كل صغير وكبير يا الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يبقى لازم أحاسب نفسي قال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله المحاسبة ديت بتحتاج حاجتين كما قال أهل العلم قالوا عشان أحاسب نفسي نحتاج حاجتين الحاجة الأولانية استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة بدءا من دخول ملك الموت بدءا من السكرات إلى الجنة والنار لازم أستحضر قدامي صورة كاملة وده اللي أنا هعمله لك بقى دي شغلتي بقى ووظيفتي بقى خلال خمسين حلقة إن شاء الله إن إحنا نعيش مع كل حتة في الدار الآخرة من الألف للياء هعيشك إن شاء الله كأنك شايفها قدام عينيك إن شاء الله ربنا يعيننا ويعينك على هذه الرحلة الجميلة الجليلة العظيمة وأرجو إن ما حدش فيكم يفوتوا حلقة وأتمنى إن شاء الله لو في حد إن شاء الله من باب الدلال على الخير أنا عايز المسلمين يشتغلوا عايزكم تشتغلوا إن شاء الله لو في أخ ربنا يبارك فيه بيسجل حلقة ربنا يبارك فيك ويجعلها في ميزان حسناتك سيدها ب 80 قرش تصدق يا أخي ب 10 سيديهات يا أخي ب 8 جنيه ووزع على حبايبك وعلى جيرانك قول لهم دي دي الحلقه الاولى دي الحلقه الثانيه اسمعوا شوفوا نعيم القبر شوفوا عذاب القبر شوفوا آه، افراح واهوال يوم القيامه شوفوا آه، آه، الصحف كيف تتطاير شوفوا الميزان هيبقى شكله عامل ايه شوفوا الصراط شكله عامل ازاي شوفوا القنطره شوفوا آه، آه، آه، آه، علامات الساعه الصغرى شوفوا كل ده والدال على الخير كفاعله ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتكم فقالوا محاسبه النفس محتاجه حاجتين استحضار كل ما يدور في الدار الاخره طب وبعدين قالوا الحاجة الثانية علو همة يحول هذه المعلومة إلى واقع عملي منظور يعني إيه؟ يعني أنا عارف إن في قبر القبر ده فيه نعيم وعذاب اوعى تقول في عذاب بس لا في نعيم وعذاب والله العظيم وبنقدم النعيم على العذاب طب النعيم ده مش محتاج اشتغل له عشان افوز بيه اه طبعا والعذاب ده مش محتاج ان انا اشتغل له عشان انجو منه اه يبقى اذا محتاج علو همه ان انا اقوم اصلي ركعتين قيام ليل زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات علشان انجو انجو من ظلمه القبر اقوم في ظلمه الليل عشان ربنا ينجيني من ظلمه القبر اقوم ابكي في بين يدي الله في ظلمة الليل عشان يكون سبب في أن أكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى اذا ان احنا محتاجين نحاسب نفسنا ولن تكون المح- المحاسبه لن تكون واقعيه ومؤثره الا اذا استحضرنا كل مشاهد الدار الاخره. رقم خمسة ان احنا مقبلين على رحله طويله قوي يا جماعه. رحله طويله بجد. تخيلوا ان في ناس مدفونه في القبور بتاعتها من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد النهارده كام الف سنه؟ يا هذا كتير قوي. لو كانوا مؤمنين من ايام سيدنا ادم لحد يوم القيامه شوف لسه يوم القيامه بقى لسه ما ظهرتش ولا علامه من علامات الساعه الكبرى اه ظهرت علامات كتيره جدا من علامات الساعه الصغرى ولم تكتمل خدوا بالكم من الحته ديت لم تكتمل علامات الساعه الصغرى ان شاء الله هتشوفوا ازاي لم تكتمل انما علامات الساعه الكبرى لم تبدا بعد لسه لكنها اوشكت يعني اوشكت طيب لحد يوم القيامه لو كانوا مؤمنين من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد يومنا هذا او لحد يوم القيامه يمر عليهم كل آلاف السنين ديت كما بين صلاتي الظهر إلى العصر ولو كانوا مش مؤمنين بقى يعد عليهم آلاف السنين في عذاب ونكال ربنا يعافينا ويعافيكم خدت بالك ال- المسألة عاملة ازاي موضوع خطير موضوع كبير موضوع جليل جدا فوق ما تتخيل عشان كده محتاج ان انت تستحضر بقى طب احنا بقى مقبلين على الرحلة الطويلة ديت خد بالك احنا راكبين قطر والقطر دوت بيجري وبسرعه شديده جدا لان من علامات الساعه الصغرى كما سياتي تقارب الزمان تقارب الزمان يعني ايه يعني كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم هتكون السنه بمثابه شهر والشهر بمثابه اسبوع والاسبوع بقدر يوم واليوم بقدر ساعه والساعه بقدر احتراق السعفه فالايام بتجري ولذلك تقول سبحان الله ده انا من فتره بسيطه كان عندي آه، 15 سنه فجاه لقيت نفسي عندي 35 سنه الوقت بيجري ازاي جري العمر جري ازاي هي كده الدنيا بتجري وانت في قطر بس رحله الدنيا بسيطه قوي وصغيره قوي كلها على بعضها ولا تساوي اي حاجه شوف سيدنا نوح عاش اكتر من ألف سنه شوف انت بقى اللي عايش 60 70 سنه وتقول يا نهار ابيض امتى بقى نخرج من الدنيا بقى ربنا يريحنا ويكرمنا شوف بقى سيدنا نوح عليه السلام قعد أكتر من ألف سنة هو دعا ألف سنة إلا خمسين عاما 950 سنة لكن حياته الحقيقية عاش أكتر من ألف سنة ده سيدنا نوح وفي ناس عمرت كتير قوي قوي قوي تخيل ودي دنيا وعدت وبسرعة ومات إنما الرحلة بقى الكبيرة الطويلة يوم ما تنزل القبر وتنتظر في القبر لوحدك لحد ما ينفخ في الصور نفخة البعث هم كام نفخة؟ هنقول هم اتنين ولا تلاتة هنعرف وهنسرد أقوال أهل العلم فقال لك يفضل كده وبعدين يجي يوم القيامة لو كان إنسان مش مؤمن يفضل واقف يوم القيامة في حر وشمس وضيق وعريان وحافي وجعان وعطشان وتعبان و... وكل دوت خمسين ألف سنة ولسه ما بدأش النار فلو كان كافر هيبقى مخلد في النار قلنا معلش برضو الحتة ديت يعني معلش بعض الناس بتتأذى منها هو ليه الكافر بيخلد في النار يا أخي ما تقنعنا كده بالعقل كده معلش برضو محتاجين نسمع الكلمة دي هو ليه الكافر بيخلد في النار مع أنه ما كفرش بالله إلا 30-40 سنة صح كده؟ وليه المؤمن هيخلد في الجنة مع أنه ما قطعش ربنا إلا 30-40 سنة أو 50-60 سنة ليه يعني ليه؟ هو لو من باب العدل يعني شوف خد بالك بقى الشبهه اللي ممكن يثيرها بعض الناس لو من باب العدل انا مثلا امنت بالله 60 سنه ربنا يكرمني في الجنه 60 سنه بلاش 60 سنه 600 سنه نحصل ب 10 امثالها وخلاص بقى يعني اكون ترابا او اروح اي حته ثانيه طبعا مش هخش النار انما إيه اكون اي حاجه والكافر اللي كفر بربنا 60 سنه يتعذب في النار 60 سنه فالسيئه بمثلها تمام وبعد كده يكون تراب وخلاص قال لك لا خد بالك ليه طيب يخش ويخلد ده ويخلد ده قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل بيحاسب الناس على قدر نياتهم فالنية أبلغ من العمل وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الله أكبر فالكافر لما ربنا خلده في النار ما ظلمه ليه؟ لأن الكافر اللي عاش 60 سنة كافر بالله لو ربنا خلاه يعيش 600 سنة أو 6000 أو 6 مليون سنة بيقول لك أنا برضه هفضل كافر فحاسبه الله بنيته كانت النية مخلدة واضح يا جماعة؟ كانت نيته مخلدة قال لك أنا هكفر بالله أبدا ما حيت يعني أبو جهل ولا أبو لهب لو فضلوا عايشين لحد ما ينفخ في السور كانوا هيفضلوا برضه أبو جهل وأبو لهب هيفضلوا كافرين برضه فحاسبهم الله بالنية المؤبدة هو كانت نيته مؤبدة ان هو ايه يكفر بالله فحاسبه الله بأن يخلد ويؤبد في النار والمؤمن كانت نيته مؤبدة أن يطيع الله وأن يعبد الله أنا وانت وانت حد فينا لو احنا مثلا أعمرنا سبعين سنة طب لو ربنا عايشنا 700 سنة هنكفر بالله هنعبده 300 سنة ونكفر به 400 سنة لا طبعا لا هنفضل نؤمن بالله ونعبد ربنا ونشكر ربنا أبدا ما حينا فحاسبنا الله بالنية المؤبدة على الطاعة بأن تكون الحياة مؤبدة وخالدة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فخامس حاجة إن إحنا في الرحلة الطويلة دي حبايبي محتاجين رصيد محتاجين رصيد أنت عارف حضرتك يقول لك إيه يقول لك ان اي حد في الدنيا يعني لابد يكون في عملة بيتعامل بها تروح امريكا تتعامل بايه ايوه بالدولار تروح مش عارف الدولة الفلانية تتعامل بالين هنا باليورو هنا بالدرهم هنا بالدينار هنا بالريال هنا بكذا فاهم ازاي في مصر بالجنيه المصري وهكذا كل شيء وليه عملة فعملة الآخرة الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طب ليه ربنا ما قالش له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بحسنات لأن الحسنات ممكن يكون في شيء عمله هذا العبد خد بالك بقى فتسحب منه الحسنات كلها قدام عينين زي إيه؟ زي المظالم على سبيل المثال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين بالك إنما لما يأتي بقلب سليم وهذا القلب السليم لن يكون سليما إلا إذا فعل شيئا يرضي الله جل وعلا فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فالإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ده تعريف الإيمان يبقى إذا احنا محتاجين رصيد فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار والغار نزلت عليه صخرة فسدت عليهم الغار فاكر حضرتك الحديث ده فاكر لما أم الثلاثة واحد فيهم قال إنه لا ينجينا اليوم إلا أن نسأل الله جل في علاه بصالح أعمالنا واحد سأل الله عز وجل ببره لوالديه والثاني سأل الله عز وجل بعفته عن فعل الزنا مع ابنة عمه والثالث سأل الله عز وجل بأمانته وأنه رد الأمانة إلى الأجير وهكذا فانفرجت الصخرة ليه؟ عندهم رصيد فأنت مش هينفعك في الاخره الا ان انت لازم يكون عندك رصيد طب ده الرصيد ده هيجي ازاي الا من خلال ان انت تعرف ان في اخره في صراط في جنه في نار في قبر في آه، تطاير سحب في وفي وفي فاقول لك لا ده انا لازم اجهز نفسي واظبط نفسي ويكون عندي رصيد عشان ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى لن يكون عندك هذا الرصيد ولن تفعل هذا الرصيد الا اذا كان عندك تخيل وتصور كامل وتام وشامل لرحله الى الدار الاخره. رقم ستة اخويا حبيبي ليه بنتكلم في الدار الآخرة؟ لأن ربنا جل جلاله حبيبنا سبحانه وتعالى. عايزك تحس فعلا ربنا حبيبك. والله أنا أخاطب ربي عز وجل في دعائي دايما أقول يا حبيبي. أما أكون طالب شيء من ربنا يصحى أقول له يا حبيبي أتمنى ترزقني بكذا تعطيني كذا يا حبيبي لا أكلمه إلا بلفظ يا حبيبي سبحان الله هو حبيبنا سبحانه وتعالى. إن ربنا أمرنا أن نفر إليه فقال ففروا إلى الله ففروا إلى الله ولن تستطيع أن تفر إلى الله إلا إذا علمت أنك ستؤجر يوم القيامة على هذا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى وأنك ستكون مأزورا إن فررت من الله فالفرار نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء فرار السعداء الذين يفرون إلى الله وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله سبحانه وتعالى عايز أقول لك حاجة بقى مفاجأة عجيبة أوي تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ما كانش في دار آخرة لو ما كانش في آخرة ولا في حساب ولا جنة ولا نار كان هيبقى حالنا إيه؟ حضرتك متخيل حاجة زي كده؟ طب بالله عليك اسرح كده بدماغك كده يا نهار أبيض لو كان في آخرة ده احنا كنا نعيش في غابة ده احنا دلوقتي عايشين في غابة والناس عارفة إن في دار آخرة ده ملايين البشر رافعين قواضي على ملايين البشر وملايين البشر ظالمين ملايين البشر وهم عارفين كلهم ان في اخره وفي جنه وفي نار وفي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى سنسال فيها عن كل صغيره وكبيره ورغم ذلك الاخ بيظلم اخوه وال- والابن بيظلم ابوه وامه وبيعقهم وبيقطع الرحم وبيسيء الى الجار و- ويظلم اليتيم وبياكل مال الغلابه وبيسرق وبيرتشي وبيزني وبيفعل فاحش طبعا الا من رحم الله سبحانه وتعالى انتشرت كل هذه الموبقات مع علم الناس ان في دار اخره وده اكبر دليل على ان ما يكفيش ان انت تعلم والامام ابن القيم ليه كلمه حلوه قوي قوي قوي لو ما طلعتش من الحلقه كلها الا بالكلمه دي كفايه عليا قال لك ايه قال لك مدار كمال العبد مدار كمال العبد يدور على اصلين ايه هم يا جماعه معرفه الحق من الباطل مش كفايه وايثار الحق على الباطل واضح كده يا جماعه انا شغلتي هنا في الدار الاخره ان انا اعرفك الحق من الباطل ان انا اعرفك الحلال من الحرام ان انا اعرفك الطريق والرحله عامله ازاي وتبقى شايف الرحله قدام عينيك كانك شايفها قدام عينيك بالظبط لكن وظيفتك انت بقى التانيه بقى ان تؤثر الحق على الباطل واضح يا جماعه ان انت عارف الربا حلال ولا حرام طبعا حرام الخمر حلال ولا حرام يقينا حرام المشي مع البنات الأجنبيات حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. النظر للنساء الأجنبيات حلال ح... طبعا حرام. كل هذه الأشياء محرمات. أمال إيه اللي بيخلي الناس تقع فيها؟ هو عارف الصح من الغلط. ح- عايز تقول لي إن- إن إن في حد في الدنيا مش عارف الصح من الغلط؟ كل الناس عارفة الصح من الغلط. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة أنه لا يؤثر الحق على الباطل. وإنما يؤثر الباطل على الحق لهوى في نفسه. هو جواه هوى، جواه شهوة، جواه معصية. ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربي نفس عماله تعزه على على المعصيه شيطان شديد عليه هواه شغال مع المعاصي خد بالك يبقى اذا ليس الحق في ليس ليس الصواب صواب في ان انت تعرف الحق من الباطل بس مش كفايه ان تقول لي ايه هو انت اللي هتعلمني انا عارف الصح من الغلط ايوه مش كفايه ما دمت عارف الصح من الغلط يبقى لابد ان تترك الخطا وان تسير على الصواب هي دي المساله يبقى كان مدار كمال العبد هي على معرفه على اصلين معرفه الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل يبقى لو ما كانش في دار اخره دي كانت هتبقى مصيبه كنا هنعيش في غابه خلاص بقى كل واحد ياخد راحته بقى يقول لك لا في حساب ولا عذاب ولا جنه ولا نار اقتل بقى وزني واشرب خمر وعاكس بنات واذي جارك وعق الوالدين ومفيش صله رحم واللي عايز يتكلم يتكلم وخلي الدنيا بقى فتوانه وعافيه والق- والبقاء للاقوى ليه مفيش اخره كانت هتبقى مصيبه صح احنا دلوقتي عايشين في ابتلاءات شديده جدا رغم ان في اخره والناس عارفه ان في اخره بس الابتلاءات دي نتيجه ان في ناس كتيره جدا عارفه الاخره وعارفه تفاصيل الاخره بس ما عندهاش ايثار للحق على الباطل ومش فاكر او مش عندوش ما عندوش يقين بان ال ال انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هم شايفين القيامه ديت يا عم حلها حلنا لما تيجي بقى واخد بالك وقت الله يعين الله مفيش في ناس عايشه بالمبدا ده لكن المؤمن يقول لك لا اذا مات المؤمن قامت قيامته حديث ضعيف انا عارف والله بس معناه صحيح معناه صحيح هو حديث ضعيف لا يصح لكن معناه صحيح اذا مات العبد قامت قيامته خلاص هيعمل ايه عايز يرجع رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا انها كلمه هو قائلها من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يبقى رقم واحد لو ما كانش في اخره كان ما في غابه الحاجه الثانيه كانش في حد يعمل خير ابدا ليه يعمل خير ليه هو انا بعمل خير عشان ارجو الثواب طب ما فيش اخره فيش ثواب ولا عقاب اعمله ليه فوق ده كله كمان مفيش طاعات بقى انا هقعد اصلي قيام ليل بقى واتعب نفسي واقوم اصلي قيام الليل واقعد ابكي بين يدي الله وصلاه الخمس في المسجد وهي تلبس الحجاب في عز الحر وفي عز البرد و... وليه اكتف نفسي ما مفيش اصلا لا اخره ولا جنه ولا نار ولا ولا اي حاجه وانا ادعي لاخواني في غزه ليه ما, ما... ما خلاص بقى مفيش اخره انما لما عارف ان في اخره اه لا ده اخواني في غزه حبايبي لازم ادعي لهم واقدم ما استطيع ان ابذله لاخواني في غزه وفلسطين والعراق والسودان ولبنان وكل بلاد المسلمين خدت بالك لان عارف ان في اخره عارف ان في يوم هقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وعشان اهميه هذا اليوم يوم عظيم قوي والله والله يا جماعه اقسم بالله من اعظم واجل نعم ربنا علينا ان في اخره والله العظيم طب حسها معايا كده تخيل لو ما فيش اخره ده انا وانت ده انا وانت اكتر ناس اتظلمنا لو ما فيش اخره ليه ما احنا ياما اتظلمنا في حياتنا ياما ناس ظلمتنا ياما ناس اكلت حقوقنا ياما ناس طغت وبغت علينا ياما وياما وياما لو ما فيش يوم يفصل فيه الحق بيني وبين من ظلمني انا اموت بحسرتي لو انك انت هتكون في الجنه مع اللي قتل ابنك واللي ظلمك واللي بغى عليك ما كانتش تبقى جنة صح؟ تخيل حضرتك لو واحد من شهداء غزة لو ربنا جمعه جمعه مع واحد يهودي ولم يسلم خد بالك لأن الكافر لو أسلم خلاص إن الإسلام يجب ما قبله كان بتكلم عن واحد ولم يسلم تخيل لو جمعه الله عز وجل مع واحد من شهداء غزة في الجنة هل هل تكون جنة؟ طبعا لا ازاي انا اجتمع مع اللي ظلمني في الجنه ازاي انا اجتمع مع كافر لم يعبد الله بل كفر بالله واشرك بالله ويبقى احنا الاثنين في الجنه مع بعض ما تبقاش جنه انما الجنه ان ربنا يعطي كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى ربنا قال كده لا ظلم اليوم خلاص بقى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله اكبر عشان اهميه اليوم ده بقى كان كتير جدا جدا في آيات القرآن لمن يتابع القرآن ويقرأ القرآن وأنا لا أتخيل مسلم على وجه الأرض أو مسلمة ما يكونش ليه ورد يومي مع القرآن مع كتاب الله عز وجل مع رسائل جياله من الحق جل جلاله خدت بالك ربط المولى عز وجل بين الإيمان به جل جلاله وبين اليوم الآخر قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فربط وقرن بين الإيمان به جل وعلا وبين الإيمان باليوم الآخر قال جل في علاه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يبقى إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر إن أنت تؤمن باليوم الآن في آخرة والله العظيم نعمة كبيرة يا جماعة ده احنا محتاجين نسجد شكر لله سبحانه وتعالى الآن على إن في آخرة في دار آخرة في دار الحق خلاص مفيش ح... مفيش هناك بقى مظالم مفيش هناك ظلم لحد ابدا خلاص الكل سيأخذ حقه ولن يجاوز الجسر ظالم ابدا لا يمكن حتى عند القنطرة لما هتشوفوا ان شاء الله في قنطرة بعد الجسر بعد الصراط هذه القنطرة فيها قصاص ايضا ان هيكون في قصاص عند الميزان وفي قصاص ايضا عند القنطره ايه الفرق بين دول بين ده وبين ده هتعرف ان القصاص على القنطره لا يكون الا بين المؤمنين خلاص اللي عدوا الجسر اللي عدوا الصراط كلهم من أهل الإيمان وصلوا على الجسر ده بقى طب تعالى بقى أنا راجل مؤمن وأنت راجل مؤمن ليه عندك مظلمة الفرق هنا بقى إن المظالم التي تكون عند الميزان المظالم ديت أو التي بين يدي الله سبحانه وتعالى المظالم ديت ممكن واحد يكون ظالم فيخش النار بسببها إنما المظالم اللي هتكون بين المؤمنين ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين دي هتفرق في درجات الجنة أنا مؤمن وداخل الجنة وأنت مؤمن وداخل الجنة فأنت ظلمتني فأنا هاخد حقي بإن أنا أكون في درجة أعلى في الجنة وأنت تكون في درجة أقل في الجنة بسبب المظلمة يخلص المؤمنون حديث في البخاري يخلص المؤمنون إلى إلى منزلة أو إلى قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فوالله لأحدهم أدل بمنزله في الجنة من منزله كان له في الدنيا خدت بال حضرتك يبقى إذن إيمان إيمان باليوم الآخر ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل عليه السلام لما سأل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم سأله ما الإيمان هو سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فلما سأله عن الإيمان قال وما الإيمان فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أهو واليوم الآخر والقدر خيره وشره يبقى الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة ركن من أركان الإيمان لا يتحقق الإيمان إلا به شوف قد إيه ولا يتم إيمان العبد إلا به فلازم تكون عندك إيمان بأن في آخرة ما تقولش بقى ده هي دنيا وخلاص وهتعدي وما فيش بقى لا آخرة ولا حساب وإلا كده أنت بتتهم المولى عز وجل في عدله سبحانه وتعالى بتتهم المولى عز وجل بالظلم بأنه ترك كل هذه المظالم تحدث في الدنيا على عين الله سبحانه وتعالى ورغم ذلك لن يقضي ولن يفصل بين عباده عشان كده بقول لكل إنسان بيظلم خفف الحمل أخويا وحبيبي نصيحة من أخوك اللي بيحبك في الله والله خفف الحمل يا أخويا ربنا يكرمك الحق نفسك قبل ما تلاقي نفسك مرة واحدة بين يدي الله وهناك مفيش تعامل لا بالدرهم ولا بالدينار ولا بالمنصب ولا بالجاه وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات عشان كده عايزين نعيش بقى ونتكلم عن تفاصيل الرحلة المباركة دي من أولها لآخرها هنعيش مع الموت والسكرات هنعيش مع دخول ملك الموت والرحلة بقى رحلة السعداء ورحلة الأشقياء هيحصل لهم إيه هم طالعين للسماوات السبع ودول هيحصل لهم إيه هم طالعين لحد السماء الدنيا وبس ويتقفل فاهم إزاي وبعدين نزول القبر هيحصل إيه للمؤمن ويحصل إيه للفاجر والكافر وبعدين بعد كده علامات الساعة الصغرى والكبرى علامات الساعة الصغرى 59 علامة هنعيش معاها ونشرحها كلها هنعيش مع علامات الساعة الكبرى إلى عشر علامات هنشوف بقى يعني إيه مين هو المسيح الدجال ايه ياجوج وماجوج يعني ايه طلوع الشمس من المغرب يعني ايه المهد يعني يعني ايه نزول عيسى عليه السلام واخد بالك ومن ضمن الحاجات اللي بيسموها حتى علامه الوسطى ظهور المهدي المنتظر عليه السلام مين هو المهدي وهيظهر ازاي وايه علامات ظهوره وهل هو قرب يظهر ولا لسه ما ظهرش ولا هيظهر امتى طب ايه نعرف مين هو المهدي ما هو كذا واحد ادعى ان هو المهدي انتوا عارفين المأساة اللي حدثت في الحرم حينما ادعى واحد منهم أنه المهدي وكثير من الناس من من يدعى أنه المهدي حتى يومنا هذا نعرف ازاي ان هو المهدي هنقول العلامات نعرف ازاي بقى بعد كده النفخ في الصور ازاي الناس بعد ما اصبحوا رمادا وترابا كيف كيف ينبتون هل فعلا هينزل مطر من تحت ظل العرش فينزل على عجب الذنب أو عجب الذنب اللي هي الجزء البسيط اللي في في العمود الفقري الجزء البسيط الذي لا يبلى أبدا كل جسم الإنسان يصبح تراب إلا عجب الذنب يفضل زي ما هو وينزل المطر من تحت العرش كمني رجال فتنبت هذه الأشياء وينبت الجسم مرة أخرى ويطلعوا مرة تانية للحشر والنشر يوم القيامة ويبعثون إلى أرض المحشر صفة أرض المحشر شكلها إيه ومكانها فين هنعرف كل ده حوض النبي هيبقى فين والميه بتاعته جايه منين هنعرف الميزان هيبقى شكله ايه وكيف يوزن الناس ومين اللي هيتوزن يا ترى العبد هو اللي هيتوزن ولا العمل الصالح هو اللي هيتوزن ولا العبد والعمل هيتوزنوا ولا الحسنات والسيئات ولا ايه بالظبط ولا الصحف هي اللي هتتوزن شكل الصحف قد ايه والصحف دي مكتوب فيها ايه العرض على الله هيكون ازاي الصراط هيبقى شكله ايه وبعدين الصراط موجود على متن جهنم ولا موجود فين بالظبط طب شكل جهنم عامله ازاي طب شكل النار طب اتيان النار يوم مجيء النار يوم القيامه طب كيف يحشر الناس هل هي- هيئتهم شكلها ايه حفاة عراة غرلا غير مختونين يعني ايه غير مختونين يعني ايه الشمس تدنو فوق الرؤوس يعني ايه العرق يفيض على قدر ذنوبهم هنعرف كل ده هنعرف يعني ايه الصراط يعني ايه ميزان يعني ايه تطاير الصحف يعني ايه وقوف بين يدي الله يعني ايه حديث النجوى هنعرف كل الحاجات ديت هنعرف حوض النبي هنعرف القنطرة الجنة النار هنسمع أشياء بدون مبالغة هي أعجب من الخيال ونلقيها على أرض الواقع طب هنذكر التفاصيل دي كلها ليه لأسباب كتيرة جدا أول حاجة عشان أستعد أنا وأنت وأنت زي ما قلت لك نسيان الشيء لا ينجي نسيان الشيء لا ينجي وإنما الذي ينجي هو ان انت تستعد انت عرفت ان في عدو مستنيك بره البيت فتقول انساه شيله من دماغك ما انت لو شلته من دماغك هو ما شالكش من دماغه صح كده فلو خرجت هيقتلك امال اعمل ايه استعد اشوف كيف انجو من هذا العدو مع الفارق انا عارف ان في قبر والقبر ده موحش ومخيف وانا واحد من الناس والله يعني اكتر شيء اخاف منه مش النار ولا الصراط اكتر شيء بخاف منه القبر منظر القبر موحش واقعد احيانا وكتير جدا لما كنت اروح جنازه من الجنازات كنت احب انزل الدفنه بنفسي وانزل في القبر واحدث نفسي والله حتى قلتها مره لبعض اخواني قلت لهم والله الذي لا اله غيره لو اني اعلم ان القبر دوت هيكون روضه من رياض الجنه ليا ما تمنيت ان اخرج من هذا القبر تمنيت ان انا اكون ميت الان في القبر ده خدت بالك فانا عارف ان في قبر ما يكفيش المعلومه لازم استعد لازم اجهز نفسي هديك مثال بسيط صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تخيل لو حضرتك عندك بيتين بيت منهم بتقعد فيه كل يوم ساعه واحده والبيت التاني بتقعد فيه 23 ساعه وكان معاك وكان معاك فلوس تكفيك ان انت تزين وتعمل ديكور وتشطب بيت واحد منهم فقط معكش فلوس تشطب التاني بالله عليك اخويا وحبيبي واختي الفاضله تشطبوا انهي بيت بصدق كده يعني طبعا الجواب معروف هشطب البيت اللي بقعد فيه 23 ساعة يعني مش هتشطب البيت اللي بتقعد فيه ساعة وتسيب اللي بتقعد فيه 23 ساعة كده خرابا لا طبعا ده مفيش عقل يعمل كده اهي الدنيا كلها ساعة الدنيا كلها ساعة والآخرة بدون بدون يعني يعني المسألة مش نسبة وتناسب ده أنا بديك مثال يعني والدنيا كأنها 23 ساعة مين العاقل بقى اللي في الدنيا دي اللي يقعد يزين يزين يزين يزين في الدنيا ويترك الدار الحقيقية القبر اللي هينزل فيه ويقعد فيه آلاف السنين أي نعم هتمر عليه إن شاء الله كصلاة ظهر أو كصلاة عصر لو كان مؤمن إنما لو كان كافر عياذا بالله يقضي كل لحظة بلحظة كل لحظة بلحظة خدت بالك حاجة تانية إن أنت لازم تذكر اليوم اللي هتقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وصدق من قال تذكر وقوفك يوم العرض عريانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد بدار الخلد سكانا تذكر وقوفك يوم العرض عريان يا الله هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هتتسأل عن كل صغيرة وكبيرة قال صلى الله عليه وسلم فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم هذكر الحديث وبعدين نخش فاصل ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في رحاب رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمة الرحلة لنا جميعا في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أخويا وحبيبي بنتكلم عن الدار الآخرة لأن هي دي الدار اللي احنا رايحين لها هو ده الم... هو ده نهاية الرحلة قال جل في علاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا والنهاية فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى في يعني في بعض القصص الجميل لسلفنا صالح أنه لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة رجلا غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى فقال له الفضيل أيها الرجل كم عمرك عندك كم سنة قال ستون سنة قال سبحان الله فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه خلاص ده أنت قربت تموت خلاص فقال رجل كأنه يعني إيه عارف كأن في غشاوة على عينه ومرة واحدة كده إيه انكشفت الغشاوة ورأى الحقيقة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أتعلم معنى تلك الكلمة قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فهل أعددت للسؤال جوابا فقال لا ما الحيلة يرحمك الله قال الحيلة يسيرة شوف قد ايه العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله قال الحيلة يسيرة قال ما هي قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بل وثبت في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا لم يكن مسلما جاء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب والمعاصي ما له إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين وقال له أتشهد أن, أشهد تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات رجل كأنه عايز يقول للنبي عليه السلام ده في حاجات أنا عملتها صعبة جدا فقال وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب هذا الرجل عن عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباب مفتوح والكل سيموت الحق توب قبل ما تموت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا حبايبي يا ناس يا أسرتي يا أهلي يا عز يا تاج راسي الحقوا توبوا الله يبارك فيكم نفسنا ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة نفسنا ما نتحرمش من أي حد شايفنا دلوقتي نفسنا إن إحنا ربنا يجمعنا في الجنة وأقول لكم فاكرين لما كنا قاعدين بندرس رحلة إلى الدار الآخرة في قناة الناس في يوم كذا في الوقت الفلاني في يوم الاثنين وإحنا قاعدين مع بعض ويعني وزهقتكم من طول الكلام فاكرين وتسمعوا الكلام ده ويبقى حديث ويعني ويبقى يعني يبقى ثمر بيننا وبين بعض في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى توب الى الله سبحانه وتعالى الحق نفسك الحق نفسك لعل وعسى يمكن انا موتي الليله دي يمكن انت تموتي الليله دي يمكن انت تموتي الليله دي حد عارف يعني محدش عارف متى ياتي الاجل فاذا جاء اجلهم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون خد بالك لما جاء الرجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة وقال له يا إمام إني أذنب كثيرا فماذا أصنع مش عارف أتوب قال أخبرك بخمسة أشياء إن فعلتها فلا تضرك معصية قط قال هاتها قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل خد بالك بقى فلا تسكن أرض الله قال له سبحان الله يا إبراهيم الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى فكيف لا أسكن أرضه قال أيجدر بك أن تسكن في أرضه وأن تبارزه بالمعاصي قال لا والله قال له هات التانية قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله قال له يا إبراهيم ده الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى ده ما فيش دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى قال أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأن تبارزه بالمعاصي قال لا هات الثالثة قال إن أردت أن تعصي الله فاعص الله في مكان لا يراك الله فيه قال يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى قال سبحان الله أيجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك ثم أنت تبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي قال لا هات الرابعة قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له يا يا ملك الموت أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله عز وجل وحتى أموت وأنا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى قال سبحان الله ملك الموت لا يستأذن على أحد إلا على الأنبياء والمرسلين فكيف يستأذن علي قال إذا فإن كنت تعلم أن الله عز وجل قد قال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أيجدر بك أن تعلم أنك لا تدري متى تموت ثم أنت تؤجل التوبة قال لا والله هات الخامسة قال إذا جاءتك زبانية جهنم وأرادت أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم قال سبحان الله يا إبراهيم المولى عز وجل قال عن زبانية جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال إبراهيم أجدر بك أن تعلم كل هذا ثم أنت مصر على معصية الله قال لا أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب تبت إلى الله وندمت على ما فعلت ورجعت إلى الله وولى الرجل وهو يبكي وهو يستغفر الله عز وجل بإذن كلنا رايحين كلنا ميتين كلنا ميتين قال جل في العلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أما مات النبي صلى الله عليه وسلم أما مات سيد ولد آدم وقالها الحق جل وعلا له صراحة إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها ومن كتبت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها بإذن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الإشكالية كمان الكبيرة أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة إن الموت مش هو النهاية ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس إن لما تسأله فلان فين يقول لك مات وذهب إلى مثواه الأخير لا الموت ليس المثوى الأخير وإنما المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم آمين إذن الموت مرحلة مرحلة لمرحلة أعظم اللي هي إيه؟ اللي هي الحياة الحقيقية بقى الحياة اللي بجد وحقيقي سواء كانت حياة كلها عذاب أو حياة كلها نعيم قال جل وعلا وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون مشكلة الإنسان أنه جبل على حب الخلود أي إنسان في الدنيا مهما كان سعيد أو مش سعيد غني أو فقير وزير أو غفير مطيع أم عاصي الكل يتمنى أن يعيش لما تيجي تقول له الموت يقول لك يا أخي شر بره وبعيد أنت هتقعد تفول علينا ليه بتذكر الموت وليه تكلمنا عن الموت بالعكس ده حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت ليه؟ لأنه يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ليه يا رسول الله؟ قال فإنها تذكركم الآخرة يبقى احنا محتاجين نتذكر الآخرة طبعا طبعا يقينا محتاجين ان احنا نتذكر الآخرة ولذلك خد بالك من باب حب أو, أو, أو الإنسان جبل على حب الخلود ان إبليس عليه لعائن الله لما أراد, لما أراد أن يغوي آدم عليه السلام دخله من حتة الخلود انت بالك لما لما حب ان هو ان هو ياخد ياخد بايده بقى معصيه الله وان ياخد من الشجر التي حرم الله على ادم ان ياكل منها قال له ايه قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى خد بالك عايز تعيش مخلد وعايز يبقى الملك اللي عندك ده لا يفنى ولا يبلى ابدا كل من الشجره دي خدت بالك جابها له ازاي دخله من الحته دي ال الانسان مجبول على حب الحياه مهما كانت الدنيا تتبغض إلينا والدنيا يعني الناس شايفه فيها المر والعذاب وال... والابتلاءات اللي في الكون ده ورغم ذلك يقول لك عايز أعيش وتيجي تكلمه وعنده 80 سنة ونفسه يعيش وعنده أمل وعنده طموحات وممكن يكون بيعمل مشروعات المشروعات دي يجني الثمرة بتاعتها بعد 40 سنة هو عنده 80 سنة وعنده أمل إنه يعيش جميل إن يكون عندك أمل تعمر بيه الكون ده كله جميل قوي إن يكون عندك أمل تعمر بيه بلدك وحياتك ولذلك احنا بنقول يا جماعه الانسان بناء مش هدام لذلك احنا احنا فعلا بنستنكر او او بننكر على على الاحداث اللي حصلت امبارح في الحسين والقنبله اللي اترمت حياتي كلها بننكر هذه الاعمال هذه الاعمال ليست من الاسلام في شيء قلت لك المؤمن يعمر ولا يخرب المؤمن كالنخله اينما او او او يعني او كالثمره او كالنحله اينما وقع نفع او كالشجر كالنخله تلقي عليه بالحجارة فيلقي إليك التمر هو ده المؤمن أينما وقع نفع فالكل يكره الموت الكل يكره الموت بلا استثناء تقول لا معلش بس صح المعلومة دي لا المؤمن ما بيكرهش الموت حتى المؤمن بيكره الموت ايه الدليل على كده حديث البخاري أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه تقوم أمنا عائشة قالت بقى اللي حضرتك بتقوله ده قالت أكراهية الموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا يكره الموت أهي كل دي من أقوى ألفاظ العموم فكلنا يكره الموت قال ليس ذاك يا عائشة ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برضوان الله جل وعلا فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه سبحان الله المؤمن رغم ان هو بيكره الموت بس هو بيكره الموت من ناحية وبيحب الموت من ناحية تانية بيكره الموت ليه لانه مجهول شيء مجهول انا مانيش عارف انا مقبل على ايه يا جماعة يا جماعة حتى لو انا كنت انسان صالح لو كنت داعية لو كنت عندي حسنات قد الجبال انا مانيش عارف ايه اللي هيحصل لي بعد الموت يا ترى هكون منعم في القبر ولا هكون معذب يا ترى ربنا هيبيض وجهي يوم القيامه ولا هيكون وجهي وش مسود يا ترى انا هنجو من على الصراط ولا مش هنجو يا ترى ميزاني هيتقل بالحسنات ولا هيخف يا ترى ايه اللي هيحصل لي جنه ولا نار مانيش عارف عشان كده بخاف وبكره الموت من الحته ديت لكن بحب الموت من ناحيه ثانيه بقى اللي هي ايه ان الموت دوت موعد بيني وبين حبيبي جل جلاله ليه؟ لأن احنا مش هنشوف ربنا إلا إذا متنا صح كده؟ إلا يوم القيامة في الجنة إن شاء الله فلن نرى الله عز وجل إلا في الجنة فأنا مشتاق للقاء الله ولا يكون اللقاء إلا بعد الموت فأنا أحب الموت لأنه سبيل للقاء بيني وبين ربي خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ يبقى المؤمن يكره الموت من ناحية ويحب الموت من ناحية تانية عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه عشان كده بنقول لازم نستعد ونجهز نفسنا ولذلك اخطر حته في الدار الاخره هقولها لك دلوقتي اخطر حاجه في الموضوع كله اخويا وحبيبي واختي الفاضله ان احنا عايزين نعرف احنا مجهزين نفسنا للدار الاخره ولا لا واسوق حديث جميل جدا في غايه الروعه بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم عن انس بن مالك انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعه هي القيامه امتى فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه من المهم الى الاهم طالب في كلية ولا في إعداد ولا ماجستير ولا دكتوراه بيسأل الامتحان امتى؟ بقول له أنت مذاكر ولا مش مذاكر؟ آه، مذاكر الحمد لله خلاص ما تشيلش بالك امتحان بكرة بعد سنة بعد شهر وقت ما يجي امتحان أنت مذاكر آه، الامتحان امتى؟ أنت مذاكر لا مش مذاكر خلاص ذاكر جهز نفسك عشان لو كان بكرة تبقى مستعد لو كان بعد شهر برضه تبقى مستعد فالنبي صرفهم من المهم إلى الأهم والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يعرف متى متى الساعة مش جبريل عليه السلام في الحديث الطويل ما, الإيمان ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان سأله في الآخر متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لا أنا ولا أنت يا جبريل نعرف متى الساعة لأن علم الساعة من الأشياء التي استأثر الله عز وجل بعلمها لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما سأله متى الساعة قال وماذا أعددت لها يعني سيبك من الساعة إمتى أنت أعددت إيه قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى الجواب الحلو بقى الجميل بقى قال أنت مع من أحببت يوم أنس بن مالك يلقط بقى الكلمة دي ويقول إيه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث ليه يا أنس رضي الله عنك وأرضاك قال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله يا رب أنا وكل المشاهدين اللي قاعدين قدامي دلوقتي والله بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة والتابعين بنحب كل الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم عشان كده كل سلسلة الدار الأخيرة مش مجرد سرد أحداث عشان كده قلت ما حدش يستعجلني هنمشي مع بعض واحدة واحدة ونعيش في رحاب الدار الآخرة واحدة واحدة عشان كده بقول هي مش هتبقى مجرد سرد أحداث وإنما هي بنقول الحدث وبنلقي هذا الحدث على أرض الواقع هيكون شعارنا اللي هنرفعه طول الرحلة إلى الدار الآخرة وماذا أعددت لها متى الساعة وماذا أعددت لها ارفع الشعار ده بقى معايا بقى كده على مدار خمسين حلقة ارفع الشعار ده وماذا أعددت لها طب من باب السؤال ده اخويا اللي قاعد قدامي بتقول متى الساعة صح كده هقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وماذا أعددت لها يا اللي ما بتصليش وماذا أعددت لها هتصلي ولا مش هتصلي أنا عايز الأمة تشتغل معانا عايز الناس تصحى عايزين رحلة الدار الأخيرة دي مش مجرد بقول لك كان يا مكان وهينزل القبر وهيحصل وهجيله ومش عارف ايه وهيتلعب ومش عارف ايه ويطلع يوم القيامة ويخش الجنة وتوتة توتة فرقة الحدوتة أنا مش هقولها كده ولو هقولها كده ما اقولهاش احسن خدها اقراها من الكتاب وخلاص لا ده انا عايزك تعيش معايا بقى مع الاحداث وسياق الاحداث والعبر والدروس والعظات ونلقي كل ذلك على ارض الواقع عايزين نعيش فعلا مع رحله الى الدار الاخره رحله نتعلم منها كل حاجه هنتكلم في كل حاجه من خلال رحله الى الدار الاخره هنتكلم عن بر الوالدين هنتكلم عن كل حاجة عن ال... عن صلة الأرحام عن ال... الإتقان عن الإحسان عن عن كل حاجة من خلال رحلة إلى الدار الآخرة وماذا أعددت لها؟ أختي الفاضلة أيام ما كنا بندي الدروس دي في مسجد الفتح كان ربنا بيكرمنا و... و... وأسلك صدورنا بأشياء أقسم بالله ما أذكرها من باب الرياء وإنما أذكرها من باب وأما بنعمة ربك فحدث رحلة الدار الأخيرة اللي حضرها معنا من الإخوة والأخوات في المسجد رحلة الدار الأخيرة كان من بركة هذه الرحلة أسلم بسببها بفضل الله 26 واحد واحد بلجيكي و25 نصراني من مصر بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين نشوف بقى بركتها من خلال فضائيات يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بحد يسلم يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحد ما بيصليش واللي نادي هيقول اصلي يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحده مش محجبه تقول لا خلاص انا تبت الى الله ان شاء الله انا مقبله على الله وماذا اعددت لها اعددت الحجاب ان شاء الله هلبس حجابي يا ترى واحد بيعق امه وابوه هيجي النهارده يقول ان شاء الله من ميلادي هبوس ايديهم ورجليهم واكون في خدمتهم واطيعهم في اي شيء ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى وماذا أعددت لها إن شاء الله من بكرة هترك العمل بتاع عشان باكل فيه حرام إن شاء الله أكل حلال وماذا أعددت لها من بكرة هكفل اليتامى وماذا أعددت لها من بكرة إن شاء الله أكون مسجل الحلقة دي وأديها لاتنين تلاتة زمايلي في الشغل إن شاء الله عشان يشوفوا رحلة إلى الدار الآخرة من بكرة إن شاء الله إن أنا أشتغل إن شاء الله و- و- وأكد وأتعب عشان أكل أمي وأبويا وإخواتي من بكرة أنزل أشتغل عشان أكل زوجتي وولادي من الحلال من بكرة هبدأ أربي ولادي على الطاعة هعلمهم سن- سنة النبي وسيرة النبي هعلمهم شرع ربنا هعلمهم القرآن هحفظهم كتاب الله من بكرة هنعمل كل الخير ده من باب وماذا أعددت له عشان كده بقول عايزك تتخيل كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة واحد ما بيصليش يقعد يتخيل دلوقتي خبر ابيض لو دخل علي ملك الموت الليله دي ومش بعيد مش بعيد مش في ناس هتموت النهارده مش في ناس هتموت بكره مش في ناس هتموت بعد بكره كل يوم في ناس بتموت وفي ناس بتتولد كل يوم هو في شأن ناس بتتولد وناس بتموت وناس بتغتني وناس بتفتقر وناس بتصح وناس بتمرض وناس وناس وناس وناس كل يوم هو في شأن عشان كده عايزك تعيش بقى كل المراحل بتاع الدار الآخرة ديت وتقول حالك ممكن يكون ايه سيبك من رأي الناس فيك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لو أنا ما بصليش دخل عليا ملك الموت تبقى مصيبة والله لو انا مش لابسه حجاب ومعجبه قوي بجسمي وشكلي وشعري و... ولون بشرتي ولون عينيا ودخل عليا ملك الموت وما لحقتش البس حجاب دي اكبر مصيبه لو انا بعق امي وابويا لو انا واكل مال يتامى لو انا واخد فلوس الناس وما رجعتهاش لو انا رافع قضايا ظلم على ناس لو انا بعمل حيله كده عشان العب في اوراق واخد ارض اللي جنبي عشان انصب عليه لو انا بعمل اي حاجه فيها معصيه و- و- تغضب ربنا سبحانه وتعالى ومت عليها ودخل عليا ملك الموت مصيبة خش القبر وانا مش بصلي مصيبة هنزل القبر وانا مش محجبة كارثة خش القبر وانا كنت بعق امي وابويا كبير قوي حاجة صعبة جدا هاجي يوم القيامة وميزاني مليان مليان كله سيئات والحسنات قليلة دي كارثة والله هاجي يوم القيامة الاقي الص- السحب بتتطاير ينزل الصحيفة في ايديها الشمال واقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية واسمع ربنا وبيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه دي مصيبة معقولة أنا ما بصليش ومش لابسة حجاب و- ومب- وم- ومضايقة زوجي و- وبنصب على الناس أو بعمل كذا أو بعمل كذا أو باكل مال حرام وأجي يوم القيامة عايز أعدي من على الصراط مش هعرف يبقى وماذا أعددت لها يبقى هي دي المسألة عشان كده هختم بقصة الملك ده وبعدها ندعو بقى ونختم الدرس كان في ملك من ملوك الدنيا هذا الملك حب ان هو يقرب للناس صورة الحساب الأخروي وإلا طبعا في- يعني ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فراح الملك ده مجمع ناس في القصر قال لهم أنا هطلع فوق السلم العالي ده وهرمي عليكم فلوس وكل واحد ياخد مبلغ يقول لي خد كام ويجيني بعد اسبوع ياخد قدهم فالناس اللي قدر ياخد دينار واللي خد 10 واللي خد 100 واللي خد 1000 وقف قال له انا خدت دينار والتاني خدت 10 والتالت قال له طب بعد اسبوع تعالوا لي خدوا نفس الفلوس دي بعد اسبوع جوا له فراح محضر في اوضه كده على جنب صاجه وحاطط تحتها نار مولعه والصاجه مولعه وراح قايل للاولاني خدت قد ايه؟ قال له دينار قال له تعالى معايا دخله الاوضه محدش شايف حاجه بقى قال له اخلع الحذاء واطلع برجليك على الصاجه دي قول لي انت صرفت الدينار فين؟ طلع على الصاجه رجليه ولعت صرفت الدينار جبت عيش وخبز ومش عارف ايه وراح نازل. التاني تعالى خدت 10 دنانير جبت ايه؟ قال له جبت عيش وجبت اكل وجبت آه، آه، لبس لاولادي وجبت مش عارف ايه و- وانزل. واللي خد 100 دينار طلع يحك بقى واللي خد 1000 طلع بقى وعمال يفتكر هو فين على الصاجه. رجليه ولعت لحمه سقط فقال لهم دي صوره مقربه مصغره للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فما ظنكم بالوقوف بين يدي الله دي كانت مقدمة أخوي وحبيبي عن الدار الآخرة والحلقه اللي جايه برضه هنبتدي نخش بقى في حال السلف الصالح مع الدار الاخره وبعدين نتكلم عن ثمرات الايمان بالدار الاخره او باليوم الاخر وبعدين نبتدي نخش بقى على الموت والسكرات ودخول ملك الموت ورحله السعداء ورحله الاشقياء ودخول القبر ونعيم القبر وعذاب القبر يعني اسال الله جل في علاه ان يجمعنا واياكم على الخير دائما إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم يا تواب يا شكور يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم اجعل مثوانا في الفردوس الأعلى اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار النار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل هذه الرحلة مباركة علينا وعلى المسلمين اجعلها سببا لتوبة العصاة اجعلها سببا لإسلام الكافرين اجعلها سببا لتوبة العاصين يا أرحم الراحمين ردنا إليك مردا جميلا رد إليك شباب المسلمين إليك مردا جميلا رد بنات المسلمين إليك مردا جميلا اهد عصاة المسلمين اهد عصاة المسلمين اهد عصاة عصاة المسلمين اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين اللهم أغف إخواننا في غزة وفي لبنان وفي السودان وفي الشيشان وفي العراق وفي كل مكان اللهم إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا جميعا إذا ما انقطع منا الصوت ارحمنا إذا أرينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اجمعنا جميعا على حوض النبي الأنور واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته